سلام لكم ايها الاحباء في كل بقاع الارض ودول العالم نلتقي معا ايها الاحباء في برنامج جديد روحي لبناء الحياه الروحيه في المسيح يسوع فاذ قد تعرف الكثيرون على الحق وقبلوا المسيح في حياتهم واعتمدوا باسم المسيح فان الامر لا ينتهي عند هذه النقطه فربما يظن البعض ان سعيهم ينتهي عند نقطه المعموديه وكان شهاده بكالوريوس اذا حصل عليها الانسان انتهى كل شيء ولكن دعنا نتكلم عن الامور الهامه بعد المعموديه اذا فماذا بعد المعموديه احبائي ان المعموديه وان كانت نهايه مطاف البحث وتقصي الحقائق والعبور من الظلمه الى النور والانتقال من سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد الله لكنها تمثل نقطه بدايه مرحله جديده في الطريق الروحي ولكن امام المولود حياه كامله فالولاده بدايه حياه على الارض هكذا المعموديه كولاده روحيه امام المولود ان يعيش الحياه الروحيه بمراحل نموها ويمكن تشبيه المعموديه ايها الاحباء بالاكتتاب في صفوف جيش الخلاص الروحي لا جيش السلاح والقتال تماما كالتسجيل في الجيوش النظاميه فامام المجند تدريبات كثيره ليصبح جنديا صالحا لهذا يقول الكتاب في تيموثاوس الثانية 2 آية 3 اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ولكن يلزم أن نوضح الأصول الكتابية للتدبير الإلهي في العمل الروحي بصفة عامة ولخدمة التلمذة بصفة خاصة وذلك قبل ان نبدا بدروس الكتاب المقدس في مجموعه صغيره كنموذج لخدمه التلمذه. واريد ان اشارككم ايها الاحباء في قصتي مع التدبير الالهي للعمل الروحي وخدمه التلمذه. فرغم اني بدات ان اعظ في كنيسه المدينه التي نشات بها منذ عام 1950 وكنت شابا ابلغ من العمر 16 سنه وذلك قبل أن أرسم كاهنا عام 1959 وبعد الرسامة كاهنا باركني الرب في خدمة الوعظ وكانت نهضة روحية في مدينة طنطا ومصر الجديدة ومدن أخرى كثيرة كنت أدعى للوعظ بكنائسها وقد قبل المسيح أعدادا كثيرة منهم إلا أنني انشغلت بأمر هام في الحياة الروحية وهو ماذا يفعل المؤمن الجديد الذي قبل المسيح في حياته كنت اوجه المؤمنين الجدد الى القراءه في الكتاب المقدس والصلاه وحضور الاجتماعات ولم يكن لدي منهج يساعد المؤمن على النمو الروحي وكم اشكر الله الذي ساعدني على وضع منهج متكامل عن مراحل الحياه الروحيه في المسيح وتأصيل هذا المنهج من تراث الكنيسة وكتابات الآباء الأولين فقد سمح لي الرب بأن أوقف عن خدمة الوعظ والرعاية في الفترة من سنة 1978 وحتى سنة 1987 حوالي تسع سنوات وكانت هذه الفترة بمثابة بعثة دراسية في منزلنا لوضع منهج متكامل للعمل الروحي فدعنا نتكلم عن التدبير الالهي للعمل الروحي والواقع انه لكل عمل جاد مثمر هدف وخطه واذا فقد العمل اي عمل هدفه وخطته فقد قيمته وامسى كعدمه بل كان العدم افضل منه ليه لأن العمل العشوائي الأهوج المبتور يأتي بنتائج عكسية من أجل ذلك قال الرب يسوع من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل وأضاف أيضا وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي إليه بعشرين ألفا وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح الكلام ده جه في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 14 من آية 28 إلى آية 33 إذا فالعمل الروحي مثل كل عمل جاد ينبغي أن يكون له هدف محدد وخطة دقيقة وإلا كما قلنا فقد العمل الروحي قيمته وأتى بنتائج عكسية سيئة فدعونا يا أحبائي نستوضح هدف العمل الروحي وخطته أولا هدف العمل الروحي قد تختلط الأمور على الخادم فيتخذ من الوسائل أهدافا أو من النتائج التلقائية غايات لهذا تحتم أن يكون هدف العمل الروحي واضحا محددا حتى لا تضيع الجهود سدى وحتى لا يدور الخادم في حلقة مفرغة دون جدوى إذا إيه هو هدف العمل الروحي؟ هدف العمل الروحي هو تحقيق ملكوت الله على الأرض تحقيق ملكوت الله على الأرض أي أن يملك الرب يسوع على القلوب كما هو مكتوب ملكوت الله داخلكم في لوقا 17 آية 21 وأن يسود على النفوس كما هو مكتوب أيضا لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات في رمية 14 آية 9 ده الهدف لازم يكون واضح أمام العيون جيدا ونأتي ثانيا إلى خطة العمل الروحي ما أمجد الخطة الإلهية التي وضعها الرب لتحقيق هذه أو هدف العمل الروحي بنشر ملكوت السماوات في القلوب ومثل كل خطط العمل الجاد التي لها مراحل متميزه نستطيع ان نكتشف خطه العمل الروحي من واقع الكتاب المقدس وخبرات المرشدين الروحيين والاباء الاولين وعلى ممر الاجيال والعصور واول ما يلفت نظرنا في الكتاب المقدس وصيتان للسيد المسيح وصيه الكرازه ووصيه التلمذه اذا فلنستعرض هاتين الوصيتين الكرازه والتلمذه فالسيد المسيح في خطابه الوداعي اعطى تلاميذه هاتين الوصيتين الوصيه الاولى في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 16 وعدد 15 قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن هذه وصيه الكرازه للعالم اجمع والوصيه الثانيه ايه في انجيل معلمنا متى اصحاح 28 وايه 19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس باسم واحد الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وانا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر امين ديت وصيه التلمذه لجميع الامم اذا فالعمل الروحي يشمل الكرازة والتلمذة فخلينا نتكلم على كل واحدة بوضوح شوية أولا الكرازة إيه هي الكرازة؟ هي البشارة المفرحة بخلاص المسيح الخلاص الذي حققه بالفداء بموته على الصليب عوضا عن البشرية كلها ليكفر عن خطايانا ويدعو الجميع لقبول هذا الخلاص وذلك بقرعه على القلوب فمن يسمع صوته ويفتح الباب يدخل إليه ويتعشى معه ده في رؤية 23 وسنسمي الكرازة في المنهج بتاعنا مرحلة البدء مع المسيح لما الإنسان يقبل الكرازة ويقبل دعوة الله ويفتح له قلبه ويدخل فيه يبقى هنا ابتدأ الحياة مع المسيح يأتي بعد ذلك التلمذة بعد الكرازة وقبول المسيح بيأتي بقى التلمذة ايه التلمذة التلمذة هي الطريق الروحي الذي يسلكه المؤمن مع المسيح في مراحل متتابعة مرحلة وراء مرحلة زي يبتدي مرحلة الثبات في المسيح هو قبل المسيح لكن لابد ان هو يثبت في المسيح بعزم القلب المرحلة ديت بنسميها مرحلة الثبات تأتي بعدها مرحلة النمو في المسيح يبتدي يكبر في المسيح يزداد في معرفة المسيح وبعدها مرحلة النضوج في المسيح يبقى إنسان ناضج وبعد ما ينضج تأتي مرحلة إعداده للخدمة مرحلة إعداد خدام للمسيح وبعد مرحلة إعداد الخدام ناخد المعد لهذه الخدمة الخادم ده وندربه على القيادة فتأتي مرحلة تدريب قادة للعمل الروحي يودية المراحل المتتالية والمتتابعة للعمل الروحي ما هو في ناس فاهمة أن الإنسان قبل المسيح خلاص وصلنا انتهينا انتهى المشوار مش آه، قبلنا المسيح اه خلاص الحمد لله انتهى كل شيء ولا يعلم أن أمامه طريقا لابد أن يستكمله اتولد يبقى يثبت في الحياة اللي اتولد فيها وياخد مضادات حيوية وياخد تطعيمات مختلفة وإلى آخره حد ما يثبت ويقاوم آه، الميكروبات والحاجات دي كلها وبعد كده يرت- ي- يكبر ينمو بعدين ينضج يبقى راجل وبعدين يخدم وبعدين يقود إذا دعونا احبائي نلقي بعض الاضواء على هذه المراحل فلكل مرحله منها اولا هدف ثانيا تركيز ثالثا ماده يدرسها رابعا ثمار تظهر في حياته خامسا معايير وقيم يصل اليها ما العملية خطة مح- محكمة يعني خطة محكمة للعمل الروحي ما يشهب هازارد خلينا طيب نتكلم على كل نقطة من هذه النقط أولا الهدف يقصد به تحديد الغاية التي نريد أن يصل إليها الشخص اللي احنا بنخدمه عايزين نوصله لإيه في نهاية المرحلة دي يوصل للثبات يبقى ثابت حلو يوصل للنمو حلو يوصل للنضوج حلو يبقى في غايه عايزين نوصل اليها بعدين نمسك بقى التركيز ايه بقى التركيز ده يقصد به اعطاء الحقيقه الروحيه الفعاله التي نقدمها من خلال مواضيع يكون نتيجة هذه آه، الناحية الروحية الفعالة أو الحقيقة الروحية الفعالة النتيجة بتاعتها بلوغ الفرد إلى الهدف المطلوب ده كلام معقد ممكن آه، نقول تبسيط شوية ندي تشبيه وفاظ بس طبعا مثلا احنا بناكل خضروات ليه؟ ناكل خضروات ليه؟ بنغير طعام يعني؟ نفتح فتح شهية لا الخضروات فيها فيتامينات وبندي الانسان خضروات عشان الفيتامينات ديت الماده الفعاله العنصر الفعال في الخضروات اللي يدي ثمار في حياه الانسان بتحفظ له حياته صحته والى اخره لا فوائد وهكذا في اللحمه بروتين في عنصر اسمه بروتين هو بنوكله لحمه لكن هدفنا ليه البروتين آه، الطفل بنديله آه، لبن الهدف ايه انه آه، كالسيوم طيب ايه الماده بقى سهل آه، هي الموضوعات الروحيه من الكتاب المقدس اللي بتقدم للانسان بتقدم للانسان بما في داخلها الفيتامينات الفعاله طب الثمار ايه هي القطاف قطاف التي نجنيها الثمره اللي بنجنيها نتيجه لعمل الله داخل النفس بتظهر بقى يعني بنروي الشجره ونسمدها بعدين اوه طلعت الثمار هو ده اللي احنا عايزين نوصل له الثمار طب المعايير عباره عن ايه المقاييس الروحيه اللي نعرف بيها هل الانسان فعلا بلغ للقامه ديت ولا لا القامه المنشوده حتى لا تكون احكامنا عشوائيه وغير سليمه اه الواد ده حلو خالص ما خلاص ما كويس اهو عايزين منه ايه يا عم عايز منه ايه طب ايه المعايير اللي تقدر تحكم عليه انه وصل للحاجات دي اذا دعونا ايها الاحباء ان نتكلم عن مراحل العمل الروحي باكثر تفصيل ليه عشان تتضح امامنا الصوره خلينا نتكلم عن المراحل من اول من جديد مراحل التلمذه يعني تبتدي هذه المراحل زي ما قلنا بمرحله قبول المسيح اللي هي الكرازه الانسان الذي يريد ان يعيش حياه روحيه مقبوله امام الله قد يقف متحيرا متسائلا ازاي ابدا مع المسيح انا اطلع اروح له أ- هروح له ازاي لا لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح لا لا لا الكلمه قريبه منك بس انت مش عارف هي فين ياما ناس بيسمعونا دلوقتي مشاهدين يقول لك طب يا عم احنا عايزين نبتدي مع المسيح ده اللي انت بتتكلم عليه احنا بنحبه ما فيش حد بيحب اكتر من كده وما فيش حد فيه صفات بهذه الصفات ولا حد عنده الاعمال اللي قام بها المسيح والدنيا كلها بتشهد له واحنا مقتنعين ان المسيح ممتاز طب نعمل ايه نبتدي وياه ازاي يعني نعمل ايه نعمل ايه ايوه هي المرحله ديت بقى اللي هي مرحله قبول المسيح بنوضح هتعمل ايه فمن هنا تبرز مسؤوليه الخادم ويتحدد دوره هيعمل ايه وهو مساعده مثل هؤلاء الناس الراغبين في البدء مع المسيح يساعدهم انهم يبتدوا بدايه سليمه بدايه ايه سليمه ما مش كل بدايه فعلى البدايات تترتب النهايات ازاي ياما ناس بداوا مع المسيح خلاص شفناهم بدأوا مع المسيح لكن بعد شوية لأنهم تعثروا في مسيرتهم مع الله وقف خلاص كتير بهذا الشكل طب ايه السبب السبب هو عدم البداية السليمة خليني أدي مثل يعني أنا عايز أقول إيه يعني لو أنا عندي خشبتين عايز أربطهم في بعض بغريهم كويس وأكتر من كده بجيب بقى مسمار بصامولة وادخل دي في دي واربط بالصاموله ماشي طيب لو الصاموله دخلت عوجه مش السن في السن بتمشي بعدين تيجي في النص وتعصلج عصلجت ليه اصل مش داخله سليم يا عمو ما بتعصلج تقف طب الغشيم بقى يعمل ايه طبعا الراجل الخبير يجي مطلعها تاني ومركب السن في السن لحد ما توصل وتزنق في الاخر لكن الانسان الغشيم بقى اللي بيستعفي يجي ماسك الصاموله كده وهو- وقفت ليه؟ ويجي ماسك البتاع واضغط ويشد أب- أب، لحد ما توصل بس بعد ما يسيبها تعمل ايه؟ تبقى زي الخاتم ليه؟ حلجت القلاووز ضاع ففقدت قيمتها والمسمار فقد قيمته والحكايه باظت خالص ياما ناس بيعملوا كده يخشوا مع المسيح بس داخلها مش مظبوطه يجي في النص ويقفوا قام يجوا ضاغطين على نفسهم ولازم نعمل وبتاع لحد ما يمشي إيه، بص يلاقي حلج بقى يرجع ويجي ويروح ويقع ويقوم الى اخره هكذا الشخص الذي لا يعرف البدايه السليمه للحياه الروحيه لا يصل للنهايه السليمه بل يتعثر في الطريق وربما يرجع اذا فلنتعرف على البدايه السليمه للحياه الروحيه وهي مرحله الكرازه من حيث هدفها تاني بقى وتركيزها برضه ومدتها برضه وعشان نقدر نوصل للثمار والمعايير طب ناخدها حا- واحده واحده بخصوص مرحله الكرازه بالظبط وبالتدقيق ايه هدف مرحله الكرازه ما تح- هدف مرحله الكرازه مساعده الراغبين على قبول المسيح في قلوبهم واحد عايز يقبل المسيح في قلبه بس مش عارف فانا بساعده بقول له عشان تبتدي مع المسيح في حقيقه لازم تعرفها طب قول لي في عرضك ويمكن ناس كتير من اللي قاعدين ي- يسمعونا دلوقتي يقول طب كويس قوي ده احنا نشكر ربنا ان احنا حضرنا الحلقه ديت عشان نعرف منين نبتدي ده احنا نفسنا نبتدي بس مش عارفين سخي يا عزيزي انه ليس من باب الصدفه انك انت تكون موجود لا مش لانك جيت تزور صديقك فدور لك البتاع ده فيبقى كويس او انت بتقلب القنوات فعثرت فينا يبقى هي صدفه لا يا حبيبي كل شيء بترتيب من ربنا هو ربنا مرتب لك انك تسمع الكلام ده النهارده وياما واحد طول عمره عمال يسمع في القنوات ويشوف البرامج بس مش عارف يبتدي منين اه النهارده ربنا بيقول لك تبتدي منين في حقيقه في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا اصحاح 3 وايه 20 بيقول فيها كده ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي تاني المسيح واقف على الباب بتاع قلبك وبيخبط ويمكن ده تخبيطه النهارده بيقرع ان سمع احد صوتي ورغب ان يفتح باب قلبه بارادته واشواقه اعمل ايه اتعشى معه وهو معي هدخل ادخل اليه يسوع مستعد ان يدخل الى قلبك الان تفتح له هو مستعد يخش من غير ما يبقى فيه دوشه ولا لخبطه ولا تصوراتك انت هيخش يعمل ازاي ويخلي ايه وهيحس بايه ما تفكرش في الحاجات دي هو زي دخول الشمس من الشباك دون ان تشعر دخول الهواء من النافذه دون ان تفعل مجهود ربنا بيخش الروح بيخش الى قلبك فقبول المسيح في القلب هو نقطة البداية في الحياة الروحية يا ما ناس بتعبد ربنا من عقلها اه ربنا موجود وانا بصلي فرائض و... وطقوس وواجبات وروتين لا يا حبيبي كل ده كوم كون انك انت تفتح قلبك ليه وتقول له هلم تفضل وحل فيه انا عايزك جوايا يا رب في الداخل هو ده الاساس طيب ايه التركيز في خدمه الكرازه بقى حيث ان الهدف هو قبول المسيح في القلب اذا ينبغي ان نركز على شخص الرب يسوع المسيح في محبته التي تد- تجلت في تدبير خطه الفداء المجيد هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به يصدقوا بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا 3 16 يبقى بنركز على محبة المسيح ومتى اتضحت محبة المسيح لإنسان كان من السهل عليه بل من المحبب له أن يفتح قلبه لقبوله وللحياة معه يبقى إذا ده اللي احنا بنقدمه الحب نأتي إلى مادة خدمة الكرازة محبة الله الأزلية بنقدمها للإنسان اللي ظهرت في خلقة الإنسان على صورته ليكون ابنا له فخلق الله الإنسان على صورته مش في المناخير والبتاع لا صورة الله خلقه في تكوين واحد آية 27 في العقل والحكمة فكر انفصال الإنسان عن الله لما أخطأ بسبب الخطية عملت فاصل ونتج عن هذا الانفصال سقوط الإنسان في الموت من أجل ذلك يقول الكتاب كده كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية صار الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع رمية 5 آية 12 بعد كده تأتي مبادرة المسيح الحبية بتجسده وتقديم نفسه فداء عن خطايانا مصالحته لنا مع الآب القدوس يقول كده الكتاب أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة كورنثوس الثانية 5 19 إذا قبول الإنسان لخ- لشخص المسيح في حياته لتعود علاقته الحبية مع الله ويصبح ابنا له وعضوا في عائلته المقدسة أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه يوحنا 11 طب الثمر المتوقع في مرحلة الكرازة إيه؟ يصبح الإنسان الذي قبل المسيح ابنا لله ويصبح أيضا عضو في عائلة الله يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه وتصبح له علاقة شخصية حبية مع الله بناء على كونه ابنا ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب ويصبح فردا في عائلة الله عضوا في جسد المسيح أي كنيسة فلستم إذا بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله هذا أيها الأحباء هو موضوع مرحلة ال- قبول المسيح وان شاء الله هنتكلم في المراحل الجايه عن آه، في الحلقات القادمه عن بقيه المراحل خطوه خطوه لكن قبل ما اسيبك عايز اقول لك ايه رايك استفدت حاجه انت النهارده هل اخذت رؤيه عن ايه هو عمل الله بالكامل من اجلك انه اتى ليخلصك مش بس كده لا ويشكلك لتصير على صورته وتتبع خطى المسيح في حلقات المنتظمه يا ريتك يا عزيزي الفاضل دلوقتي لو عايز تبتدي مع الرب صلي معايا اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا رب يا من احببتنا ودبرت خطه الخلاص لحياتنا اسالك يا ربي ان تدخل الى حياتي والى قلبي انا اتاكدت دلوقتي من حبك لي يا رب محبتك الازليه الابديه محبه ابديه احببتنا فادمت لنا الرحمه عشان كده يا رب انا بقول لك ان انا بحبك يا رب بحب ان انا اعيش وياك يا سيد لع- لهذا يا سيد انا بفتح قلبي ليك وبقول لك تعال يا رب خش حياتي ادخل املك على نفسي املى فكري املى ذهني املى قلبي املى وجداني لاعيش لك كل الايام تابعا لك وتلميذا لك امين ليتمجد الله في حياتنا جميعا ايها الاحباء الى اللقاء واترككم في سلام الله وفي نعمته وخلاصه امين امين الرب معكم